إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كنا مع الحديث أو الباب الثاني من كتاب الرقاق وبوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه بقوله باب مثل الدنيا في الآخرة ثم ذكر الآية من سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب إلى آخر الآية قال البخاري حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها طبعا الإمام البخاري عقد هذا الباب حتى يبين حقارة الدنيا تعالوا عشان نعرف ما هي الدنيا ما حقيقتها اسمع قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون العلماء اتكلموا في, في, في هذا اليوم منهم من قال يوم من أيام الدنيا عند الله عند الله عز وجل اليوم بألف سنة انزل واحسبها أنا حاولت أحسبها الحقيقة عجزت ان انا اقدر احسبها الالف يوم اللي هو يوم بألف يوم من أيامنا لو إن حاكم مثلا حكم 30 سنة 40 سنة 50 سنة ال 50 سنة دي في, ال... في اليوم اللي هو ألف يوم بتوعني يساوي قد إيه؟ كم دقيقة مثلا ولا كم ثانية؟ لو حبيت أنت تحسبها يعني لا تجد شيئا إطلاقا ولذلك الله عز وجل لما يقول آآ آآ لما ربنا عز وجل قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قريبا بسبب إيه؟ بسبب الفرق في الأيام الألف يوم لو الدنيا دي 30 ألف سنة تبقى شهر عند الله عز وجل فشوف هي كيف هي قريبة جدا فلو انت حاولت تتنزل بقى عشان تشوف واحد حكم 100 سنة ال سنة دي لو حبيت تحسبها بالحساب تجيب بقى كالكوليتر ولا حاجة وتحسب كم كم تساوي كم دقيقة مثلا ولا شيء دي دنيا حقيرة فعلا لا تستحق أن يقاتل المرء عليها أبدا لا سيما وأعز مطلوب نطلبه هو الجنة اللي الإمام البخاري بين حقيقة الدنيا في الآخرة الصوت كم مقداره أولا ما هو الصوت العصا طيب العصا مثلا كم في كام لو أنت معاك عصا في إيدك كم في كام اتنين متر مثلا ده طولها طب عرضها كم اتنين سنتي ولا ثلاثة سنتي أو لو لك مثل هذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها ده إن ملكتها لو لو سلمنا أنك ملكت الدنيا أصلا مقدار هذا الصوت الذي لا تستطيع أن تضع قدمك عليه إلا إذا كنت بتلعب في السيرك تحط قدمك على الصوت مقدار هذا الصوت في الجنة لو كان لك خير من الدنيا لو ملكتها ولست بمالك الله أصلا أضف إلى ذلك أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل إلى الجنة ويغلق باب النار خلفه فلا يدخلها أحد ويدخل الجنة فلا يخرج منها أحد ويدخل الجنة فلا يدخلها أحد يغلق الباب هنا وهنا ويذبح الموت بين الجنة والنار كما في الحديث الصحيح ويقال وينادى ينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم يزداد هؤلاء حسرة ويزداد هؤلاء غبطة وسرورا آخر واحد ده قلت لكم خبره قبل ذلك له قدر الدنيا عشر مرات ده آخر واحد لو جاز أن يقال في الجنة فقير هو ده الفقير له مثل الدنيا عشر مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الأهل هذا الرجل إلى الجنة ويأذن له رب العالمين سبحانه وتعالى أن يدخل فيقول له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا لم يصدق الرجل فقال أتستأذ بي وأنت رب العالمين أنا لي مثل الدنيا ده ممكن يقتل عشان 40 متر اقتتل مع واحد عشان 40 متر مش لا 40 متر في مكان وكان نايم على الرصيف واختصم هو وأخوه ولا والورثة والكلام ده سنين عددا ويمكن مات مقتولا بسبب الإرث ولا بسبب أي حاجة من المصايب اللي احنا بنعرفها دي فعندما يسمع هذا المحروم في الدنيا هذا من رب العالمين له مثل الدنيا مرة يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت قالوا مما ضحكت يا رسول الله قال من ضحك رب العزة لما قال له الرجل أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك رب العزة عز وجل وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ولما تقعد تتخيل إن آخر واحد له قد الدنيا عشر مرات كيف هذا الكون الفسيح جنة عرضها مش طولها عرضها السماوات والأرض ألم يقل الله عز وجل وإنا لموسعون الكواكب الهائلة الموجودة في الكون التي تقدر بمليارات بحجم الأرض أنت لما تقعد تتخيل مثلا الذين دخلوا من فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام خمسمائة سنة لأن يوم القيامة كما ثبت في الصحيح خمسون ألف سنة طوله خمسون ألف سنة كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا يعني يحاسب عنها في يوم مقداره خمسون ألف سنة فيدخل الفقراء قبل الأغنياء بنصف يوم نصف يوم دول لهم إيه بقى أو هؤلاء الذين استقروا في جنة عدن التي غرس الله عز وجل غرسها بيده لما سأله موسى عليه السلام فقال عن المقربين هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر معنى لم يخطر على قلب البشر أقصى ما تتخيله من الأمنيات ولو أسرفت فيها لم تحصل ما في الجنة أبدا ما خطر على قلب بشر لم يخطر مجرد خاطر على قلب البشر الجنة خلق عظيم أعظم ما فيها رؤية الله عز وجل ولذلك كانت ثمينة بهذا الجنة مش فاكهة ونخل ورمان فقط لا ولا ما من شجرة إلا ساقها من ذهب ملاطها المسك لا يغطون ولا يتبولون كله يطلع رشح كرشح المسك ده مفيش لا أي أمراض ولا شيء في الجنة ده كله شيء عظيم لكن أعظم ما في هذا أن ترى الله عز وجل كل جمعة ترى الله عز وجل في الحديث الصحيح في عند مسلم في سوق الجمعة في سوق في يوم الجمعة لكرامته عند الله عز وجل حتى بعد استقرار الناس في الجنة في سوق الجمعة يلتقي المؤمنون والنبيون فتهب عليهم ريح طيبة فيزدادون جمالا فينقلب الرجال إلى نسائهم فيقول فيقولون أو فيقولن والله إنكم لازددتم جمالا فيقول الرجال والله وإنكم لازددتم جمالا الريح اللي بتهب كل جمعة كأن يعني مش كأن الجمال ليس له منتهى يعني أنت أحيانا ممكن ترى خلق من خلق الله عز وجل رجل أو امرأة والمرأة على وجه الخصوص تفتح بقها من الجمال ايه ده وممكن تخبط في الحيطة بوشك ولا بتاع ولا تخبط في عربية ولا بتاع ما انت شايف حاجة ما انت شايف ايه الجمال ايه الجمال الفائق ده سبحان من سوى هذا الجمال ودول خدوا ايه ديت خدت ايه لحس من الجمال يوسف عليه السلام اوتي نصف الحسن عشان كده النسوة قطعوا ايديهم مش حاسين بقطعوا ايديهم خالص ده اوتي نصف الحسن يوسف عليه السلام لوحده جمله الله عز وجل ثم أعطى النصف الباقي للبشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لك أن تتخيل حسن يوسف عليه السلام ده الجمال ليس له منتهى ليس له آخر ده في الجنة فأعظم نعيم الجنة ليس لقاء الأنبياء وليس الشجر وال الرمان والفاكهة والمشروبات والكلام ده إنما رؤية الله عز وجل هناك كلمة تنسب إلى ربيعة العدوية وأنا أشك في الحقيقة أن تقولها لأن هذه الكلمة لا يقولها أبدا أي أحد عنده علم ورابعة العدوية شخصية حقيقية مش وهم يعني كما يتخيل بعض الناس إنه زي جحا كده لا جحا ما كان موجود جحا اسمه نصر الدين خوجة احنا العرب والفرس يتقاتلون على جحا الفرس يقول لك ده بتاعنا احنا نصر الدين خوجة والعرب يقول لك ده بتاعنا احنا وكان جحا الحقيقة شخصية موجودة وكان رجلا ورعا ما مش زي ما الناس بيقولوا مرة كان جحا ويجيبوا كل النكت والكلام ده على جحا أبدا فجحا ده ألصقوا به كل النكت اللي انتوا عارفينها كلها من الكذب كذلك هذا الكذب نسب إلى ربيعة العدوية وإن كان أبو داود السجستاني تكلم فيها لأن برضه تكلمت بكلام يفهم منه خطأ يعني أنها أحلت جسمها للناس وجعلت روحها مش عارف إيه والكلام ده فأنا أستبعد أن أن أن تقول رابعة هذا هذه العبارة تقول أو ينسب إليها أنها تقول لو كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن كنت أعبدك لقاء وجهك فلا تحرمني من وجهك كان ده لا يتصور لأنه لن ترى الله إلا في الجنة إزاي تقول له إن كنت أطمع في الجنة فحرمني منها ما هي لو حرم لو حرمها من الجنة لن ترى الله بداهة يعني لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فلا أحد يستطيع في الدنيا أن يرى ربه وأنتم تعرفون قصة موسى عليه السلام لما طلب أن يرى ربه تبارك وتعالى فالأجساد بتاعتنا احنا في الدنيا لا تطيق لكن في الجنة خلاص الأجساد ستتغير الأرواح ستحل في أجساد لا تمرض ولا تهرم طولها ستون ذراعا ستون يعني لو, لو اعتبرت ان الذراع مثلا متر او متر الا ربع يعني طولك خمسين متر في السماء مثلا في الهواء على طول آدم وعلى خلقه وخلقه على حسب اختلاف الرواة في ضبط الكلمة منهم من قال على خلق آدم ومنهم من قال على خلق آدم تمام فطوله ستون ذراعا لا يهرم ولا يشيخ ولا يمرض فدي أجساد الخلود تناسب الخلود بخلاف أجسادنا احنا أجسادنا احنا ركوبة الروح بتركبها حتى يبلغ أجله وذلك الإنسان بيمرض ويهرم ويجن وكل شيء الأعراض كلها تنهشه لكن في الجنة لا ما فيش حاجة زي كده فهذه الأرواح تحل في الأجساد الجديدة التي تناسب الخلود فأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى فلو أن إنسانا له بمقدار صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو ملكها طب تعالوا نحسب الدنيا القارات الست هنحسبها بالقلم والورقة دراسة الجدول الجماعة فاسأل العادين اللي عمال يعدوا وبتاع الدوحة مثلا تساوي كام يعني خد الدوحة الشارع ده لوحده يساوي كام الأرض والمباني والتشطيب ها وعلى حسب غناك بقى تساوي كام الدوحة دي وهي عبارة عن سن دبوس في الكرة الأرضية كم تساوي احسب خد بقى قطر وخد الجزيرة وبعدين نطلع بقى على مصر ويطلع على افريقيا واسيا واوروبا وامريكتين وبتاع تساوي كام الدنيا دي لو كانت لك كم تساوي ده اخر واحد في الجنه هياخدها مش هياخدها بس هياخدها ده عشر مرات فكم هي حقيره طبعا انت لو خدت قدر صوت انت عارف قيمه هذا الصوت ايه لو لك قدر الصوت انك هتدخل الجنه هو ده قدرها دعك من الصوت هذا قدرها لن لن تحرز هذا الصوت إلا إذا دخلتها فده ده معنى الكلام لو لك مقدار صوت لو لك مقدار صوت وآخر واحد قلنا قد الدنيا عشر مرات مش مقدار صوت بقى خير من الدنيا وما فيها أبو حازم سلمة ابن دينار اللي هو راوي هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي له كلام رائع جدا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كنا نتحدث أن الحكمة تنطق على لسان أبي حازم الحقيقة أنا لأن أبو حازم ترجمته الحقيقة هائلة حبيت أجيب بعض الكلام الخاص برضه برضه بموضوعنا النهارده وأنا كنت ذكرت أن احنا في أثناء الإسناد هنقف على بعض العلماء الكبار نأخذ من أحوالهم ومن أقوالهم فهذا أيضا يعني موعدنا النهاردة نتكلم أو نذكر شيئا من كلام أبي حازم رحمة الله عليه يقول أبو حازم أنت في محنة الدين والدنيا اللي بيروي هذا عنه سفيان بن عيينة يقول أنت في محنة الدين والدنيا قيل له كيف ذلك يا أبا حازم قال أما الدين فلا تجد أعوانا عليه وأما الدنيا فلا تطلب منها شيئا إلا وجدت فاجرا سبقك إليها جماعة اللي هم حياتهم الدنيا هجيراهم الدنيا ليس لهم نصب إلا الدنيا فإن طلبت شيئا منها حتى لو كان مباحا تجد فاجرا سبقك إليه أما الدين فلا تجد عليه أعوانا قال ليس للملوك صديق وليس للحسود راحة والنظر في العواقب تلقيح العقول كلام غالي جدا أفضل شيء تأخذه من إنسان أن يكون عاقلا وهو يسأل أو وهو يتكلم لأن العاقل يدري ماذا يريد لأجل هذا حتى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل ونحن نسمع لماذا؟ لأن الصحابة كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نهوا في القرآن أن يسألوا طب عندهم حاجات كتير عايزين يسألوا عنها منهيين في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوءكم سبب الحديث ده واحد كان اسمه عبد الله ابن حذافة السهم كانوا شكين في والده فكانوا إذا حبوا يمازحوه ينسبونه إلى غير أبيه يا عبد الله ابن كذا فيزعل انت عارف الأنساب عند العرب يعني موت يعني حياة أو موت عند العرب يعني فعايز يستريح من الموضوع ده كل شوية يقول يا عبد الله يا ابن كذا يا ابن كذا واحد تاني غير والده يعني فحب يقطع أمام الكل الشك باليقين فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة تمام خلاص طالما أبوك حذافة ما عادش بإيه هيقولوا له ابن, ابن كذا يعني أمه قالت له بعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا بني ما رأيت أعق منك أو تأمنوا أن أمك اقترفت ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحوا على رؤوس الأشهاد افترض قال لي إن أبوك مش حذافة يبقى هي جابته منين إيه؟ هيبقى زمت فعشان كده قالت له ما رأيت أعق منك أتأمن أن أمك اقترفت ما يفعله أهل الجاهلية فتسأله عن رؤوس أشهاد جعل واحد يسأل وثالث يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا عمر بن الخطاب برك على ركبتيه لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ما أنت ممكن تسأل سؤال تتفضح بيه عشان كده إيه لم يكونوا يسألوا ليه لأن في بعض الصحابة برضه كان الواحد منهم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حابس قال أكل عام يا رسول الله فسكت قال أكل عام ثلاث مرات يقول أكل عام والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت فالمرة الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولو استطعتم تخيل بقى لو الحج كل سنة مطلوب نحج كل سنة ماذا نفعل الآن يعني قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم طول ما أنا ساكت اسكتوا ليه كان في تشريع نازل القرآن بينزل على الحوادث وذلك ابن عمر يقول آه كنا نحجم كلام معناه يعني أن نتبسط مع نسائنا يتكلموا براحتهم مع النساء وبتاع أي واحد يختار على باله كلام يتكلم فكنا لا نتبسط ليه خشية أن ينزل القرآن فمش عارفين يتكلموا محبوسين بسبب الايه القرآن ينزل فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انبسطنا بدأوا بقى يتكلموا ياخدوا راحتهم في الكلام وبتاع ليه لأن الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث هو الكلام الفاحش في ناس بيحبوا الكلام الفاحش يحبوا يسمعوه يحبوا يقولوه في ناس يحبوا كده فالآية جت اهو أحل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث الكلام الفاحش مش الفعل بس الكلام الفاحش تمام فكانوا مرعوبين من الوحي الوحي ينزل بتوبيخ مثلا أو ينزل بتحريم لشيء كان مباحا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة كان شيئا مباحا فحرمت لأجل أنه سأل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذروني ما تركتكم طول ما أنا ساكت اسكتوا لا أحد يتكلم فيقول أنس رضي الله عنه فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل العاقل يعني يدري ما ماذا يريد يعني أكيد هيتكلم كلام مفيد مش زي الأعراب اللي جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وداخل المسجد وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا قال يعني أنت جاي تنكد علينا تقفلها يعني في ال... في كل اللي قاعدين ولا ترحم أحدا معنا ثم لم يلبث أن بال في المسجد كمان يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال هذه الكلمة قال له لقد تحجرت واسعا يعني الرحمة دي ليا وليك بس فقط يعني ده جزء واحد من الرحمة يتراحم منه الأنس والجن والخلائق والدواب من لدن خلقت إلى يوم القيامة حتى أن الدابة العجماء البهيمة يعني لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه الإنس والجن والطير والحشرات بجزء واحد طب التسعة وتسعين ادخرها الله عز وجل لعباده يوم القيامة لأن في ناس هيخرجوا من النار لم يعملوا خيرا قط كما في الحديث في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل لما المؤمنون والكلام ده كلام غالي جدا يا ريت أي حد يسمعه يعرف قدر الملتزمين دول اللي عمالين يحاربوهم وعمالين يكتبوا فيهم تقارير وعمالين يبهدلوهم ويرفدوهم ويأثروا عليهم وياخدوا حوافز منهم ومش عارف ايه لو يعرفوا قيمة هؤلاء المؤمنين يوم القيامة ما كانوش يعملوا فيهم كده في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أشد مناشدة لله عز وجل من المؤمنين في إخوانهم اللي لا صلوا ولا زكوا ولا عملوا حاجة واخدين الدنيا بالطول والعرض مفيش حد مثل المؤمنين يناشد الله عز وجل كلمة يناشد يعني يعني في إلحاح يقولون يا ربنا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا اشفع اشفع لنا اشفع لهم يعني ائذن لنا بالشفاعة فيأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة فيقول ادخلوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة فيخرجون خلقا لا يعلمهم إلا الله ويعرفونهم بمواضع السجود والنار تأكل كل شيء في بني آدم إلا موضع السجود فيخرجونهم فيقول ادخلوا فمن وجدتم فيها عمل خيرا مثقال شعيرة مثقال برة أي شيء من الخير خرجوه حتى قال المؤمنون يا ربنا لم نجد فيها خيرا لم نترك فيها خيرا خلاص فشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الملائكة ثم قال الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من النار أقواما لا حصر لهم مثل رمل عالج كما يقال رمل البحر مثل رمل البحر هذه الرحمة 99 ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة فده هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا ثم بال في المسجد بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد تحجرت واسعا فهم الصحابة به أهو ده واحد من الأعراب من الأعراب جاي غير ضمام بن ثعلبة ضمام بن ثعلبة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك جاءنا يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك آه الله أرسلك قال نعم قال وفرض علينا خمس صلوات في اليوم آه الله أرسلك الحديث المعروف يعني حديث ضمام بن ثعلبة آه ده مفيد جدا مفيد إنما اللي جاء آه الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد حتى الصحابة لما هموا به قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند أبي يعلى ما حملك على أن بلت في مسجدنا أولست برجل مسلم قال والذي بعثك بالحق ما ظننته هذه الصعدات إلا واحدا أنا فاكر هو ما حتة من الأرض برضه هو عشان حوطه بأربع جدران بقاله يعني حرمة غير الشارع غير الصحراء ما هو جاي طول الطريق مستريح بياخد راحته طول السكة وهو جاي للنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا واحدا بناخد من ده درس مهم جدا وهو إياك أن تعترض أو أنك أنت تنهر رجلا فعل خطأ باحتمال أن يكون جاهلا مش عامد احنا كتير أنا شفت كتير من إخواننا إذا رأى رجلا فعل خطأ يبكته طب قدر أنه جاهل قدر أنه لا يعرف الحكم فإذا علمت أنه لا يعرف الحكم علمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل قال أولست برجل مسلم وقال للصحابة لا تجرموه ما تخضهوش ما لا, لا تنهره ولا تبكته ليه العلاج سهل دي أرض حصباء رمل صب عليه كوز مي خلاص لا تجرموه وأراق عليه ذنوبا من ماء فده برضو من فن الدعوة لا تبادر بالإنكار على أحد فعل مخالفة حتى تستفصل أهو عالم وخالف ولا جاهل حتى لو كان عالما ربما كان عنده دليل حتى لو كان ضعيفا تعرفين الأحاديث الضعيفة يعني ملي الكتب يقولها العالم والجاهل أعلم العلماء في الفقه والكم ده عمال يرد أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذب للصبح أساتذة في قسم الحديث يقولون أحاديث منكرة أنكرها علماء الحديث لكن أهو الذين صححوا وضعفوا بالملايين على مدار القرون والناس مواهب الناس مواهب واحد نظرته في الحديث إذا رأى رجال ثقات يقول لك خلاص عدي فك لا واحد تاني يقول لك لا إزاي ثقات هذا وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه فحديثه شاذ فما ينفعش الكلام ده وانا لو قعدت اقول لكم الحديث الضعيف والموضوع المنكر استغربوا جدا كتير عندنا مثلا في رمضان صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر ضعيف اهو من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له منكر اياكم وخضراء الدمن قالوا ما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء موضوع كذب يعني المؤمن كيس فضل كذب واحد أراها المؤمن كيس قط ما هو تصحيب بقى أنت عارف الكتب فيها أغلاط للصبح يعني والكلام لو قعدت أقول لكم الأحاديث المنكرة والضعيفة تستغرب جدا إن تقريبا الخطباء بيحضروا من سلسلة الأحاديث الضعيفة بتاع الشيخ الألباني من كتر ما بيقولوا أحاديث ضعيفة ليه هتلاقي ده معتمد على مين على واحد قال لك رجالهم موثقون يعني رجال موثقون يعني صحيح لا أبدا هذه العبارة غرت أقواما لا هتلاقي كلام كتير جدا جدا يعني فأنت بقصد بالكلام ممكن حتى يكون الرجل إذا كان عالما بالحكم يكون عنده دليل صارف عنده دليل صارف المهم أن تعلم حجته وأن تترفق به لحد ما تعرف بقى انه معاند ولا الكلام ده يبقى لك تصرف ثاني معاه فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان يعجبنا الرجل العاقل يأتي من البادية فيسأل ونحن نسمع بسبب أنهم كانوا محرومين من إيه من السؤال خشية أن ينزل وحي يحرم أو يحلل أو كده يعني أبو حازم الرجل العاقل الذي عرك الأيام وعركته قال لنا سبيكة ذهب ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة والتجارب تثقل العقول ليس للملوك صديق اقرأ التاريخ مش المأمون أتى للأمين أخوه أتى لأخاه بسبب الكرسي ليس للملوك صديق العلماء بيقولوا الملك عقيم يعني ايه الملك عقيم يعني ما بيخليش حد إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أكنافهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضتهم ملوا فاستغن بالله عن دنياهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل ده كلام ابن المبارك وده أحد المدرستين كان أحد رجال المدرستين فيما يتعلق بالقرب من الحكام قرب من الحكام في مذهبين عند أهل العلم المذهب الأول ابعد المذهب الثاني قرب وقال بهذا علماء كبار وقال بهذا علماء كبار ضبط المسألة إيه أنت هل إذا اقتربت افتتنت وضللت وبدلت دينك عشان الحاكم عايز كده نديله فتوى مثلا انت ضعيف الجميل بيكسر عينك مثلا اطعم الفم تستحي العين ما انت اذا قربت هتبقى مية مية هتاخد بقى مكافآت وتاخد اراضي وتاخد مش عارف ايه والكلام ده وتسافر رايح جاي والكلام ده ده يكسر عينك طب انت راجل كويس اذا عرفت ان انت راجل معدنك طيب لكن عينك تتكسر بالجميل ابعد ده المذهب الاول اساتذته سفيان الثوري ابن المبارك ابن أبي ذئب الفضيل بن عياض مثلا على سبيل المثال يعني مش المذهب الثاني إذا كان قربك فيه نصيحة لأن النصيحة للحاكم إذا اعتدل الأمة كلها بتسعد سأل حاكم مصر الليث بن سعد فقيه مصر الكبير قال له يعني ما تقول في الحاكم اديني مثل للحاكم يعني قال مثل الحاكم كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي يعني النيل عندنا في مصر لما ضبطوا بعض الأعداء كده عايز يهلك الثروة السمكية في النيل فحط بذرة حيوان بياكل السمك والكلام ده طب حط البذرة دي منين من عند أسوان ليه لأن أسوان هيدخل على السواقي كلها كل الترع اللي موجودة في مصر ال ال ال الاستاكوزا دي ولا الحشرة اللي قالوها دي أو الحيوان ده هياكل السمك فيدمر الثروة السمكية مش يروح على فرع من النيل مثلا وحط أو فرع من النهر وحط لا أمراه عند أسوان عشان الايه كل الحشره دي او الكائن ده يدخل على النيل فالحاكم كده اذا تكدرت تكدرت السواقي فعشان كده القرب من الحاكم الصالح الرجل الصالح اذا اقترب من الحاكم الصالح ينفع الامه كلها ولذلك كان رائد هؤلاء الزهري سفيان بن عيينه الامام مالك الشافعي محمد بن حسن أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الاثنين دول ما هو دول أئمة كبار برضو كانوا يرون القرب من الحاكم ليه إذا لم تقترب منه غلب عليه الفسق ما هو الزجاجة الفارغة إن لم يملأها شيء ما لا الهواء ما أنت لازم تشغل المحل بحاجة حط المحل فارغ المحل فارغ الهواء هيشغله فأنت إذا لم يقترب أهل الصلاح من الحكم من الحاكم ما هو أهل الفسق هم اللي يغلبوا عليه هيشغل أمة كلها بس الكلام ده ضابطه إيه بقى ضابطه إنك مش خايف على نفسك الحاكم يطعمك وبتاع الكلام ده لكن تقول الحق زي الزهري أظن هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك بيقول له آه، من الذي تولى كبره في سورة النور فسكت فقال علي بن أبي طالب فقال عبد الله بن أبي بن سلول فقال له كذبت عارف الزهر قال لأمير المؤمنين إيه قال له لا أم لك أنا أكذب آه مستغني عايز ت- تشيل المسألة براحتك أنا مش جاي مش بقترب منك عشان عايز حاجة منك أبدا فالمدرستين دول فيما يتعلق بالحكام المدرسة الأولى خايف على نفسه وزي سفيان الثوري كان هربان مش عشان ينفخه ولا عشان يعذبه ولا عشان ي- يحطه في سجن كده ولحد ما يموت لا إطلاقا كان عايزه عشان يقول لك خليك جنبي عشان لو أنا أحتاج شيئا من الأحكام أنت تقول لي لكن سفيان لا خايف كان يقول إذا قال لك الحاكم تعالى اقرأ علي قل هو الله أحد فلا تفعل وإذا رأيت العالم على باب الحاكم فاعلم أنه لص هو سفيان الثوري كده عمل إيه سفيان عشان يهرب يروح البصرة اشتغل حارس على بستان تمر حارس على بستان تمر بس يستخبى فيه وي- وياكل تمر قال اللي هيجيبه هديله 10000 آه، درهم اللي يجيبه لي اول ما ال- ال- ال- الحاكم نذر به هرب من الكوفه خرج راح البصره ودخل البستان المهم هو يعني قاعد في البستان معدي اتنين من عابري السبيل عابر السبيل له الحق اذا كان جائع ياكل اي بستان ياكل من حقه ان ياكل فالاثنين دول عابري سبيل دخلوا على البستان قالوا له يا صاحب البستان آه، عايزين ناكل قال- ادالهم ادالهم تمر وهم قاعدين ياكلوا بيتساهلوا كده فواحد بيقول لسفيان الثوري ما هم يعرفوش قال له أرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة فقال أما رطب الكوفة أما رطب البصرة فما ذقتها هو في البصرة خلي بالك وحارس على بستان تمر ناخل قال أما رطب البصرة فما ذقتها فقال واحد, واحد الثاني يعني والله ما أكذبه الكلاب تأكل الرطب في البصرة وده يقول لي ما باكلش رطب في البصرة أما وط عليه وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري تمام الكلمة وصلت آه، ودن سفيان ترك البستان وشد هاربا قال لك بس هيبلغوا فيا وطبعا 10000 درهم يعني حاجة محترمة يعني انت عارف الخائف دايما يتلفت وهو ماشي يتلفت فهو عمل كده بقى عمال يتلفت كده وزي المريب يعني كاد المريب ان يقول خذوني المهم الشرطة قبضت عليه ورفعوه لمين بقى للمحافظ بتاع الإقليم ده كان مين بقى المحافظ معن بن زائدة أكرم العرب فجوا له قالوا له الراجل ده عمل يتلفت كده شكله حرامي ولا بتاع ولا عامل عاملة ولا كده خده فقال له ما اسمك قال له عبد الله بن عبد الرحمن حس معن بن زايد ان ده ما بيقولش الصدق يعني أما طلع الشرطة وخلى به وقال له ألست سفيان الثوري ألست سفيان الثوري قال نعم قال خذ ما هو- ما هو معن بن زائدة محافظ عارف رئيس الدولة قايل إيه ده م- تعميم تعميم اقبضوا عليه منين ما تلاقوه هاتوه تمام قال ألست سفيان الثوري قال نعم قال خذ أي طريق شئت اهرب بجلدك يعني والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها مع ابن زيدة ده قصة كبيرة بس ما يعني تيجي مناسبة أخرى عشان احنا شردنا كتير يعني المهم ده خايف على نفسه لم يلقى الأمير إلا آخر عهده لما الأوزاعي قال له هتفضل لحد إمتى هربان لأنه مات في بيت يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان وهو بيموت سفيان الثوري كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر مرحوم بن عبد العزيز أو عبد الرحمن بن مهدي حاجة من الأساطين حاجة عالية قوي انت لمزته ولما دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز بكى سفيان طويلا اتهز من كتر البكاء فمرحوم ابن عبد العزيز قال له اصبر فإنك قادم على الذي كنت تعبده فتناولت ابنة من على الأرض وقال أخشى سوء الخاتمة والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتمة وأخشى أن أكون في أم الكتاب شقية ده سفيان الثوري ده طبعا في الآخر لما الأوزاع قال له لا أنت هتفضل هربان إمتى التقى به الأمير ما ادالوش وش برضه الكلام ده ما هي إلا أيام ومات سفيان فهي دي ده المدرستين ده المدرسة الأولى دي المدرسة الثانية الضابط أنت أتخشى على نفسك إذا اقتربت أم لا إذا كنت تخشى على نفسك ابعد فنجاتك مش هقول لك الدنيا كلها انت عارف المجرم كما قال الله عز وجل يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه اللي خد رشوة وسرق وزور وعمل عشان يسيب لولاده مالية ببنيه وصاحبته وأخيه صاحبته اللي امرأته التي طافت الدنيا كلها أنا قلت لكم قصة الرجل اللي طاف الدنيا على الجمل والخيل بتاع ده تمام ويمكن فعل كل المناكير عشان خاطرها وأخيه احنا في الأمثال بتاعتنا لما يقول لواحد لما يعطر يقول ايه أخ أخ عشان ده أقرب واحد لك أخوك أقرب من ابنك تمام وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه بقول يا رب خدهم كلهم خد ولادي وخد مراتي وخد والفصيلة القبيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يدخلوا النار كلهم بس أنا لا أما يوم القيامة كما قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اوعى تكون فاكر في الآخرة المثل بتاعكم بتاع الدنيا اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته ها اوعى الكلام ده مش موجود في الآخرة انك تقول كلنا مبتلين كلنا في النار كلها لا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم في الدنيا أنكم في العذاب مشتركون مش عشان انت مولع نار وهو مولع نار انه هتخففوا عن بعض الكلام ده كان في الدنيا انك تشوف مصيبة غيرك تهون عليك مصيبتك اه ده كلام صحيح وده خلق التأسي اللي ربنا عز وجل خلقه في الناس الخنساء لما مات أخوها قالت إيه ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي لكن كل بيت فيه مصيبة كل بيت فيه واحد مقتول كل بيت فيه جماعة مقتولين فالمصايب بتسلي بعضها الناس بيتأسوا بعضهم ببعض في المصايب لا الكلام ده مش في الآخرة فلما يكون الرجل في الدنيا على استعداد أن يضحي بكل هؤلاء نظير أن لا يدخل النار يبقى يعرف أين موضع قدمه فعشان كده بنقول ال ال ال ال الكلمة الأولى لسلمة بن دينار سبيك الذهب ليس للملوك صديق ولا للحسود راح ليه الحسود البني آدم اللي قدامه علامة استفهام تملأ الكون ومفيش جواب ليه ده عنده فلوس وأنا ما عنديش مفيش جواب في علامة استفهام ليه هو صحيح وأنا مريض ليه هو عنده فيلا وأنا قاعد في كوخ ليه عنده كذا وأنا عنديش كذا ليه عنده كذا ده الحسود ليس للحسود راحة لن يستريح إلا بالموت ده إذا استراح يعني لكن هو نفسه هيستريح أول واحد شقي بنفسه هو الحسود والتجارب التجارب اللي يمر بها العقل تلقيح العقول كل قصص الأمم في القرآن نستطيع أن نطلق عليها كلمة تجارب الأمم كل قصص القرآن تجارب الأمم عشان كده ربنا عز وجل يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل امشي في الدنيا وشوف لماذا أهلك الله قوم نوح اوعى تعمل زيهم قوم لوط اوعى تعمل زيهم قوم إبراهيم خذ الأنبياء الآفة التي أهلكتهم لا تفعلها إذا نهيت عنها وخذ من تجارب الأمم عبرة كيف أن الله عز وجل عذب الأمم بعذاب بعذابات شتى تعرف القوم الذين أهلكهم الله عز وجل بالريح ربنا عز وجل قال فيها ريح صرصر ع... بريح صرصر عاتية انت عارف الريح دي انتوا بتشوفوا الريح في الامريكتين والكلام ده بتشوف الريح بتعمل ايه ناس بيطيروا في الهواء وانا شفت سيارات الهواء شالها شالها وقعد يلفها كده طبعا دي مش ريح صرصار عاتية خالص خالص لا صرصر ولا عاتية تعرف الريح الصرصر العاتية دي كانت قد ايه لما أمر الله عز وجل خازن الريح أن يهلكهم قال قال لربه كم يا ربي أفتح عليهم قد ايه من من خزائن الريح تعرف فتح عليهم قد ايه قد عقلة الإصبع والله لما قرأت هذا الأثر قف شعري قد إصبع عقل الصباع دي ده الريح الصرصر التي أهلكتهم فجعلتكم أعجاز نخل منقعر خلاص اوعى حد يأتي على معاصي الله عز وجل ويستهونها لا بالذات الأمم لو فشى فيهم المناكير وفشى فيهم المعاصي والكلام ده زي ما حادث الآن في بلاد المسلمين بكل أسف ده ربنا عز وجل يعني رحمنا لأن الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم وعدا أنه لا يهلكهم بسنة بمجاعة عشان كده الجماعة اللي يقول لك سنة كذا يحصل فيه مجاعة والعالم مش هتلاقي تاكل ولا هتلاقي مية ولا مش عارف كذا لا للكون إله هو المتصرف هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في القصة دي يقول لك العالم سنة كذا مرين كم من سنوات يعني قال لك سيحدث سنة كذا مجاعة ويحصل المية تروح وبتاع والناس مش هيلاقوا مية والكلام ده كل هذا كذب كل هذا كذب تكفل الله عز وجل برزق كل دابة على الأرض يوم يموت المرء ملوش نفس ياخده ملوش لقمة ياكلها ملوش كلمة هيقولها كل هذا مكتوب وقضى الله عز وجل قضاءه بالحق في هذا عشان كده يا أخوانا إحنا لما بنقرأ القرآن لابد أن نعتبر بمصائب الأمم لما أهلكهم الله عز وجل أهلكهم بسبب كيت وكيت وكيت وكيت لا تفعل الأمة جمعاء هذا يمكن الفرد ما بيعملش كده لكن الأمة في مجموعها بتعمل كده تفعل هذا فإذا جاء القضاء المبرم لن ينجو منه أحد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا بل ستصيب الذين رأوا وسكتوا وكان عندهم القدرة على أن ينكروا وعلى أن يتكلموا فهو سلمة بن دينار رحمة الله عليه له كلام جيد جدا يعني هيمر بنا سلمة بن دينار بعد ذلك إن شاء الله نوزع بقى الكلام بتاعه الجميل على الدروس إن شاء الله يبقى عبد العزيز بن أبي حازم ده أحد الثقات الكبار والثقة بن معين والثقة النسائي رحمة الله عليه مات ساجدا يوم الجمعة في المسجد النبوي عبد العزيز بن أبي حازم سنة 184 هجرية وهو رجل ثقة كبير وأبوه طبعا نحن بتكلم في أبوه سهل بن سعد الساعدي هو الصحابي الوحيد الذي سمعه أبو حازم لأن أبو حازم لما تراجع ترجمته هتلاقيه سمع عن إيه عن بعض الصحابة آخرين لا يحيى بن يحيى الوحاضي يحيى بن صالح الوحاضي سأل عبد العزيز بن أبي حازم أسمع أبوك من أحد غير سهل بن سعد السعيدي قال من حدثك بهذا فقد كذب لم يسمع أبي إلا من سهل بن سعد السعيدي فده الصحابي الوحيد الذي أدركه أبو حازم رحمة الله على الجميع طيب أنا أرجو أنكم ما تملوش لأن أنا كثير الشرود بطلع وأدخل وأطلع وأدخل لكن بخدم الفكرة يعني ده أنا قصدي من المسألة كده لما أكون عندي فكرة معينة بجيب لها من إيه من كل مكان يعني أنا الحقيقة آه، استفدت هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه آه، اللي يقرأ لابن تيمية لازم يكون على حذر لأنه أحيانا يذكر كلام الخصوم صفحتين ورد عليهم فاللي بيقرأ يتصور ان ده كلام ابن تيمية ولذلك تلاقي اللي يقول لك آه، طلعت مسألة جنس العمل ومش عارف ايه اللي يقول بجنس العمل يحتج بابن تيمية واللي بيرد عليه يحتج بابن تيمية برضه هما الاثنين هو مش واخد باله انه احتج بكلام المخالف اللي ابن تيمية هيرد عليه بس الكلام طال شوية فيقوم اللي بيقرأ اذا ما كانش واخد ال- ال- ال- الكلام من اوله يتوه فابن تيمية رحمة الله عليه إذا كان بيتكلم في مسألة مثلا في الجهاد يجيب لك في البيوع وفي الطهارة وفي الزكاة وفي المش عارف ايه كل ده أمثلة يرسخ الفكرة ابن القيم رحمة الله عليه قال ولقد عابوا شيخ الإسلام بهذا لو سأله رجل عن طريق مصر يصف له طريق الشام وبعدين طريق العراق وبعدين طريق الحجاز وبعدين طريق مصر ابن القيم يقول والعمري هو ده العلم هو ده العلم عايز يقول لك ايه على ما يوصلك طريق مصر مثلا يكون لففك على الطرق كلها خدتها كعب داير تمام فهي دي طريقة مليحة يعني هي طريقة أنا شايف إنها طيبة وبترسخ الفكرة اللي أنا عايز يعني أقولها يعني طيب إحنا كده خلصنا موعدنا إن شاء الله إن كنا من الأحياء ولم يكن ثمة موانع في الثلاثاء القادم إن شاء الله